كويسة النظرة الناقدة باستمرار ترى الشيء الايه سيء لو انا ليا النظرة الناقدة للاخرين تملي هفضل ابص لهم بنظرة سيئة فهم ليهم نظرة ناقدة دي زي ما بيقول احد الاباء تعبير جميل قوي شافوا اليوطة اليوطة ده حرف يوناني حرف صغير خالص زي الاي كده والحرف اليوطة ده يرمز للناموس شافوا حرف اليوتا الصغير ده أكبر من الألفا والأوميجا وعارفين الألفا والأوميجا دي رمز مين المسيح أنا هو الألف والياء البداية والإيه والنهاية النظرة الناقدة تخلي الإنسان قلبه قاسي عنيد ما يقدرش يغير رأيه تخليه يشتم عشان كده نبص نلاقيهم كده شتموه وقالوا له انت تلميذ ذاك تخلي الانسان يحس بضره الذاتي اما نحن فتلاميذ موسى فرق كبير قوي ما بين التزمت والتدقيق الانسان اللي بينقد انسان متذمت والفريسيين كانوا متذمتين ولكن ليسوا مدققين فوقت كتير احنا في حياتنا الروحية وفي حياتنا العملية بنبقى متذمتين مش مدققين ايه الفرق بين التزمت والتدقيق احب اسمع منكم ايه الفرق بين المتزمت والمدقق فرق بينهم خيط رفيع شعره التذمت ده صفة كئيبة جدا وتعيسة جدا بينما التدقيق ده صفة ايه؟ محمودة وجميلة. ايه الفرق بين المتزمت والمدقق؟ حرفي شكلي يمسك في الحاجات الايه؟ شكلية لكن المدقق موضوعي في جوهر الاشياء المتذمد يشتغل من اجل الانا هدفه الانا الذات بينما المدقق هدفه مين الله حتى نبقى متزمتين في شكليات وندقق جدا في الشكليات بتاعتنا مش لان احنا لينا علاقة حب بربنا لا لان احنا عايزين نثبت برنا الذاتي ممكن ان انا اقعد امر الناس باوامر كتيره ونواهي لكن انا ما بجيش ناحيتها في موقف يورينا الفرق ما بين التزمت والتدقيق فاحد الكنايس شماس واقف يصلي فعمال يتكلم مع الشماس اللي واقف جنبه القداس عمال يتكلموا ويضحكوا بعدين دخل طفل صغير شايل كيس نايلون في ايديه كيس نايلون ده وهو داخل بيخبط بيحط في رجليه قام تاني بص له كده بصه جامده بس طب ما انت عمال تتكلم وتضحك طول القداس ومجرد ولد ولد صغير غصب عنه داخل بكيس بيحط فيه بس يقول لك قداسه الكنيسه احنا واقفين نصلي اشمعنى يعني افتكرتها مع الطفل وما افتكرتهاش مع نفسك هو ده التزمت ده مش تدقيق ده اسمه تزمت فالإنسان المتزمت يهتم بالأنا بينما المدقق يهتم بالله المتزمد يعيش في شكليات ده صنع المعجزه دي يوم السبت لكن ما ما دوروش ان كان ده خلاص للنفس البشريه وتمجيد لعمل الله ولا لا هم ليهم الشكل ما لهمش الجوهر فهم بصوا كده وقالوا فقال له ايضا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا ما قلت لكم قبل كده وانتم مش عايزين تسمعوا لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ ما أنا قلت لكم مرتين قبل كده عايزين تعرفوا تاني ليه انتوا عايزين تبقى له تلاميذ أحكي لكم هو بيقولها بطريقة سخرية يعني فشتموه وقالوا له أنت تلميذ ذاك شوفوا النظرة الناقدة على طول تلاقيها نظرة إيه بتشتم وكأن التلمذة للمسيح شتيمة أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني نعلم أن الله لا يسمع للخطاة لكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الدهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا قالوا له احنا احنا تلاميذ موسى احنا تلاميذ موسى وورثنا هذا السلطان من موسى وعارفين كل حاجه فشوفوا النظرة الناقدة تؤدي أيضا إلى حاجة اسمها التعصب. إنهم مش ممكن يقبلوا أي حد مش ماشي على الطريقة إيه؟ بتاعتهم. يعني هم ال- الوحيدين اللي يملكوا المعرفة والطريق. ده مش ماشي على طريقة موسى اللي احنا ماشيين عليها. عشان كده لا يمكن أن يتم شيء صح أو حسن إلا اذا تبع اي انسان الطريقه اللي احنا بتتبعها ويعمل زينا بردك بردك نظرة التعصب نظرة التعصب اللي تخلي الانسان يحس ان مفيش حد يبقى مقبول ومحدش صح الا اذا كان زيه يعني ربنا مش هيسمع صلاة أي حد يصلي إلا إذا كان بيصلي زي ما أنا إيه بصلي بنفس الترتيب بتاعي. نظرة التعصب. وضيق الفكر. فبدل ما يحكموا للحق حكموا على الحق بسبب التعصب بتاعهم. واكتر حاجه واصعب حاجه ان الانسان يتحول الى وصي على كلام ربنا يعني ايه وصي يحس ان هو اللي بيملك كلام ربنا ومحدش غيره بيملكه غيره زي الناس اللي بيبقوا متزمتين دينيا بيعملوا نفسهم اوصيه عن ربنا على ربنا ويدافعوا عن ربنا وممكن يقتل الناس طب ما تسيب ربنا هو اللي يدافع عن نفسه لكن هو حاسس انه واصي على الله زي ما دول كانوا حاسين ان هم اوصية على الله واللي يقولوه هو اللي صح ولو حد تاني عمل حاجة غير اللي بيقولوها هم يبقى غلط وملوش دعوة بربنا فحاولوا باسلوب التخويف والترهيب انه يغير شهادته لكن فضل هذا الانسان في شهادته ثابت وقال الشهادة الجميلة قالوا له احنا نعلم ان هذا الانسان خاطي نعلم يعني متأكدين انه خاطي يقول لهم انتوا تعرفوا كده انا لست اعلم اهو خاطي لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر ما استجابش لكل عمليات التخويف والترهيب لكن ما اجمل ان الشهاده تيجي نتيجه حياه اختبار ده شهد لانه ايه اختبر يجي ناس كتيرة تقول آراء كتيرة عن المسيح اللي يقول عنه انه نبي واللي يقول عنه انه هو انسان عادي واللي يقول عنه انه هو سوبرمان وآراء فلسفية كتيرة عن شخص المسيح ومؤلفين وكتب واللي ينكر وجود المسيح وان المسيح ده كان قصة خيالية آراء كتيرة جدا بتتكلم عن شخص المسيح وأديان كتيرة بتبص للمسيح بصور مختلفة واحد يقول يمين والتاني يقول شمال واحد يقول فوق والتالت يقول تحت آراء كتيرة عن المسيح لكن يا ترى أنت إيه رأيك وما أجمل أن رأيك عن المسيح يكون نتيجة إيه اختبار قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا وشككوا زي ما انتوا عايزين تشككوا وخوفوا زي ما انتوا عايزين تخوفوا لكن انا اختباري اني كنت اعمى والان ايه ابصر لما يقدم الانسان شهادة لشخص المسيح نتيجة اختبار حقيقي نتيجة علاقة حقيقية معرفة حقيقية بينه وبين الله حاولوا مرة تانية يقولوا له ماذا صنع بك افتكر كويس راجع نفسك يمكن هو شفاك عن طريق الشياطين او استعمل من مادة سحرية شفاك بيها عايزين يغير الشهادة بتاعته ويغير اقواله باي ايه طريقة غير كلامك ماذا صنع بك قول لنا بس احكي لنا عشان يلاقوا كلمة في كلامه التاني يقدروا يهدوا بيه شهادته عن شخص المسيح ويستطيع أن يدين المسيح لكن كان هذا الشباب الشاب اللي طفح بيه الكيل من الضغط عليه انه لا يمكن انه يغير شهادته في حق من احسن اليه مش ممكن يقول كلمة وحشة في حق اللي فتح له عينيه فشتموه بانه خارج عن الناموس وانه تلميذ ذاك بس كانت شتيمة جميلة جدا لان فعلا الشتيمة دي سجلت في السماء ان هذا المولود اعمى تلميذ لمين للمسيح شتيمة يعني يفتخر بيها والكل يتمنى ان هو يتشتمها كانت شتيمة سجلت ليه فوق في السماء كفخر كشهادة لانه فضل في شهادته للمسيح ايضا استلم هذه الشهاده انه تلميذ ذاك يقول نحن نعلم هم قالوا له احنا نعلم عارفين كويس عندنا معرفة عقلية كويسة نحن نعلم شوفوا النظرة الناقدة المتزمتة الضيقة يخلي الانسان عنده بر ذاتي انا عارف كل حاجه قالوا له نحن نعلم لان هم مصدر كل شيء بس الحاجه العجيبه ان هم في اصحاح قبل كده في اصحاح سبعه حتى نطلعها عدد 37 صح سبعة عدد سبعة وثلاثين آسف سبعة وعشرين سبعة سبعة وعشرين لما قالوا أنهم يقينا أن هذا المسيح حقا وبعدين قالوا لا مش هو المسيح ولكن هذا نعلم من أين هو يعني قالوا ان ده مش المسيح لان احنا نعرف هو منين نعرف ابوه وامه واتولد منين ولكن هذا نعلم من اين هو واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين ايه هو شوفوا بقى بينقضوا نفسيهم في اصحاح تسعة ازاي يعني قالوا بصوا شخص ليسوع احنا عارفين ابوه وامه وعارفين احنا هو منين من بلد ايه لكن المسيح لما يجي محدش يعرف من اين هو شوفوا بقى بيغيروا كلامهم في اصحاح تسعة يقولوا له كده في اصحاح تسعة في الحتة اللي احنا بنقرا فيها واما نحن في عدد 28 اما نحن فاننا تلاميذ موسى نحن نعلم نحن نعلم ان موسى كلمه الله واما هذا فما نعلم من أين هو الله مش انتوا لسه من الاصحاحين قايلين احنا عارفين هو منين دلوقتي بتقولوا احنا مش عارفين هو ايه منين والاصحاح اللي فات قلته ان من شروط المسيح ان احنا ما نعرفش جاي منين ودلوقتي انتوا بتقولوا لسنا نعلم من اين ايه هو شوفوا التناقض قد ايه بينهم وبين نفسيهم لكن هم كده حاسين ان هم جايين ورا موسى وموسى ده معاه سلطان من الله اذا هم يكملوا هذا السلطان هم ليهم هذا السلطان لكن المسيح مش تبعهم مش من المدرسة بتاعتهم مش من المجتمع بتاعهم مش من الطبقة بتاعتهم عشان كده مش ممكن المسيح ده يكون ليه وضع فوقف الشحات اللي كان أعمى يوبخ الحاخامات بتوع اليهود وكبار الربيين بتوع اليهود ويبين المعرفة بتاعتهم هم عمالين يقولوا له نحن نعلم نحن نعلم فقال لهم طب المنطق بتاعنا بيقول حاجة تاني فعدد 30 أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا أمركم عجيب إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني ونعلم إن كان لكم أنتوا علم لكن احنا لينا علم تاني طب ايه العلم التاني اللي احنا نعرفه بالطبيعة والفطرة نعلم ان الله لا يسمع للخطاة وان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع وقف يوضح العلم والمعرفة بتاعتهم بالعلم والمعرفة الايه البسيطة بتاعة المنطق وبتاعة كل الناس ان احنا عارفين ان ربنا ما بيسمعش للخطاة وما بيسمعش ويستجيب الا للي بيسمع كلامه واللي بيتقيه وبينفذ مشيئته وربنا استجاب ليه اذا هو مش خاطي ده بالتاكيد انتوا بتقولوا عليه انه انسان خاطي هو مش خاطي لان ربنا استجاب ليه ده بالعكس ده هو انسان يتقي الله ويفعل مشيئه الله ده بالعلم والمنطق بتاع الانسان الايه العادي وقف الانسان الاعمى مولود اعمى الشحات يوبخ اصحاب العلم والمعرفه والدراسه وهي دي الايه اللي قالها المسيح اشكرك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال والايه والرضعان لانه معروف كده ايات كتيره جدا ان الله اذنيه مصغيتين الى الصديقين وان لو الانسان فيه خطيه ان رعيت اثما في قلبي فلا يستمع لي الله لكن ده قدر انه يحقق استجابه من الله ليه اذا لا هو انسان خاطي بل بالعكس ده انسان بار يتقي الله ويصنع مشيئه الله فقابل حجتهم بالحجه والكلام بالكلام وقف للنهاية يشهد لشخص المسيح العجيبة انه لحد دلوقتي ما كانش شاف الايه المسيح لكن بيشهد للمسيح مش دي اللي احنا ساعات بنقول طب احنا ما شفناش المسيح ترى المسيح موجود ولا مش طب يظهر لنا واحنا نشهد له يظهر لنا واحنا ايه شوف رؤية بس كده واحنا نشهد له لكن ما اجمل ان الشهادة مش تبقى نتيجة رؤية لكن تبقى نتيجة اختبار الانسان عاشه عشان كده كان الاختبار قوي قوي جدا اني اعرف شيئا واحدا اللي ارد بيه على كل الهجوم وعلى كل التخويفات وعلى كل التشكيكات اني كنت اعمى والان ابصر فقالوا له في الخطايا ولدت بجملتك رجعوه بقى الاصل النقاش الاولاني يعني انت اللي هتعلمنا انت اللي انت مولود بالايه بالخطيه عشان كده مولود اعمى يعني انت خاطي من بطن امك انت اللي هتعلمنا انت اللي هترشدنا انت تطلع ايه يلي مولود اعمى من بطن امك مولود بجملتك كلك على بعض كده بالخطايا واحنا الابرار النظرة الناقدة بتخلي الانسان باستمرار يشعر ببره الذاتي وبكيانه الذاتي فأخرجوه خارجا طردوه فعلا حرموه من رعوية شعب إسرائيل وحرموه من الدخول إلى المجامع وزي ما قلت لكم ان محاكمة هذا الرجل ما كانتش محاكمة ليه في شخصه ولكن في واقع الامر كانت محاكمة لشخص مين لان من هذه اللحظة المسيح لم يدخل مجمع لليهود بعد كان في الأول المسيح بيطوف في القرى يعلم فين؟ في المجامع، من اللحظة دي المسيح ما دخلش ولا مجمع لليهود. شفنا النظرة الفلسفية والنظرة المتفرجة والنظرة الخائفة والنظرة المنتقدة ولكن تبقى نظرة المسيح الحامية المشفقة التي تبحث عنه أينما كان وتجده فترده إلى الأحضان مرة ثانية دي اللي نكملها المرة الجاية إن شاء الله سؤال هل السيد المسيح ممكن يفتح أعين أي أعمى في الوقت الحالي في القرن العشرين سؤال ليه شقين ممكن يفتح اه ممكن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد واللي صنع في الماضي يصنع في الحاضر ويصنع فين في المستقبل لأنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران لكن أنا عايز أقول حاجة إن زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن قانون التعويض لأن مش كل واحد أعمى المسيح هيفتحه في واحد بيفتحه في واحد بيقول له خليك بكده لكن هرفعك فوق الضعف بتاعك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. فمن جهة إمكانية المسيح، المسيح يقدر. لكن هل هيعمل ولا لأ؟ دي تتوقف على رؤية المسيح للوضع، وقد يكون الأفضل للإنسان أن يفقد بصره المادي، ولكن ليه البصر والنظر الإيه؟ الروحي والرؤية الروحية. أفضل ما انه يفتح بعينيه ويبقى له البصر المادي وتضيع منه الرؤية الروحية ويمكن الانبا انطونيوس قال لي كلمة قال كلمة شهيرة قوي للقديس ديديموس الضرير اللي كان كفيف وقال له ما تحزنش ان كنت انت فقدت نعمة البصر المادي اللي احنا ما بنشوفش بيها غير الحشرات لكن ربنا انعم عليك بنعمه رؤيه البصر الروحي اللي بها تستطيع ان تعاين الامجاد والملائكه والامجاد السماويه كلها. فمن جهه امكانيه الله الله يقدر لكن لازم نقول له لتكن مشيئتك ولابد ان يكون الايمان فينا ان الله قادر وان الله دائما يصنع ما فيه الايه؟ الخير. في حد يحب يسأل سؤال تاني؟ في إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع من عدد 35
فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية حق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص
وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسمائها بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة بأ... يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب الغرباء هذا المثل قال لهم يسوع وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا نظرات الناس المبصرين اللي اختلفت تجاه هذا الإنسان المولود أعمى اللي نظروا نظرة متفلسفة واللي نظروا نظرة متفرجة واللي بصوا له بنظرة خائفة واللي بزنزو- واللي نظروا له بنظرة ناقدة لكن يتبقى نظرة السيد المسيح لهذا الإنسان النظرة اللي كلها حنان وشفقة ونظرة ولكنها نظرة عاملة ما هياش بتتكلم ولكن بتفعل شيء من أول ما كان الخطر بيلف السيد المسيح لكن لما نظر إلى احتياج هذا الإنسان وضرورة عمله في العالم عشان كده بيقول ينبغي أن أعمل وبص في إعلانه اللي قاله أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة ترجم الآية اللي قالها في الإصحاح الثامن إلى فعل في الإصحاح التاسع إن اللي يتبع المسيح ويمشي وراء المسيح لا يمكث في الظلمة بل يكون له نور الحياة عشان كده في فرق كبير جدا ما بين الإنسان اللي بيعيش مع المسيح ويتبعه وبين الإنسان اللي بيبتعد عن المسيح في فرق بين الإنسان اللي ليه علاقة وتفاعل مع شخص المسيح وبين الإنسان اللي ملوش هذا التفاعل وهذه العلاقة وكان هذا الأعمى الفقير المحتاج البائس رمز لكل العالم ولكل إنسان وجد في الخليقة إن الكل في حاجة إلى شخص المسيح نور الحياة ونور العالم والحقيقة ان اي انسان ما تعرفش على المسيح بعد معرفة حقيقية ومعرفة كاملة هو ما زال اعمى عن حقائق الله العظمى اللي معلنة لينا في شخص المسيح لان في المسيح اعلن لينا حاجات كتيرة جدا الانسان اللي ما يعرفش المسيح بالتالي مخفية عنه وهو اعمى عن تلك الحقائق اللي أعلنها الله لينا في شخص المسيح عشان كده على قد ما بتكون العلاقة ما بيني وبين المسيح من تصديق لكلامه ومن فعل طاعة زي ما هذا المولود سمع كلمة المسيح وطاوع ونفذ وعاش فاستطاع انه يتمتع بالرؤية الكاملة ليست الرؤية المادية فقط ولكن الرؤية الروحية أيضا على قد ما بعمل أنا في الحكاية دي في حياتي إني بسمع اللي بيقوله المسيح ومش بس بسمعه بطوعه وبحوله إلى عمل في حياتي إنه ذهب واغتسل وأتى بصيرا على قد ما بقدر اعرف الحقائق المعلنة ليا من الله في شخص المسيح المسيح مع هذا الانسان ما تفلسفش وقعد يبحث عن سبب المصيبة اللي هي اللي هو فيها او ما عادش يتفرج ويتسلى على منظره وعلى الاحداث اللي بتتم او كان ليه نظرة الخوف زي الاب والام بتاعة الفارسيين اللي حولتهم الى منتهى القساوة والتعصب والكبرياء والبر الذاتي بل المسيح قال في نظرته الحنونة ناحية هذا الانسان ينبغي ان اعمل وكأن الحياة بالنسبة لنظر في نظر المسيح الحياة هي عمل خدوا بالكم الحتة دي الحياة عمل حياتي وحياتك وحياتك عمل ما يش فلسفة ولا فرجة ولا تسلية ولا مخاوف ولا نقد ان انا اقعد انقد في الناس واتفلسف على الناس واتفرج على الناس لكن قيمة حياتي بالعمل اللي أنا بعمله فيها. عشان كده المسيح كان بيحط قيمة للحياة جبارة ان احنا ينبغي ان نعمل ما دام يوجد نهار ما دام في فرصة لان هيجي ليل ليل الموت لا يستطيع الانسان ان يصنع فيه شيء فعلى قد اقترابي وسماعي وطاعتي وعملي بكلمة المسيح على قد ما أنا بينكشف لي حقائق كتيرة ومعرفة كتيرة عن المسيح. في قصة لطيفة جدا عن واحد من الخدام عرف ربنا وكرس حياته للخدمة ابتدى يعمل اجتماعات يكلم الناس عن ربنا وعن محبته وعن عمل الله في حياة في حياة البشر. أول ما ابتدى الاجتماع بتاعه كانت الناس كتيرة جت لكن بعد سنتين بص لقى إن الناس قلت جدا فاستغرب هي الناس اللي كانت جت الأول دي كانت جايه كتيره ليه؟ فقعد يفكر كده فاتضح له ان العدد الكبير الناس اللي جت في الاول دي جت عشان تتفرج مجرد تسليه مجرد فرجه مجرد نقد ده بيتكلم كويس بيتكلم وحش مسلي ممل فجات له فكره عجيبه قوي هو كان غني فراح عامل اعلان كبير ومعلقه ان اللي هيجيله في اليوم الفلاني لحد الساعة 12 الظهر هو مستعد انه يدفع له كل الديون اللي عليه اي حد يجيب الديون بتاعته ويجيله في اليوم الفلاني قبل الساعة 12 الظهر انا هسدد الديون بتاعته حط الاعلان بصورة كبيرة جدا وبصورة مرئية قدام الكل وجه اليوم المحدد طبعا ناس كتيرة وهي ماشية شافت الإعلان وإيه؟ وقرته. وقعد يستنى إن حد يجي محدش يجي محدش عايز يجي فاتت ساعة اتنين تلاتة لحد ما جت 11 بعدين لقى واحد ماسك في ايده شوية ورق كده قعد يبص شوية وبعدين راح داخل فقال له انا عندي الديون دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وادي المستندات بتاعت الديون بتاعتي قال له حاضر انا هسددها لك كلها بس خليك قاعد معايا الساعه دهيت فعلا جهز له كل الفلوس اللي هيدفعها بعدين جت الساعة 12 قال له خلاص اخرج خد الفلوس سدد ديونك والموضوع انتهى فطبعا الراجل طلع يقول للناس ايه ده في واحد سدد لي الديون بتاعتي شوفوا تعليقات الناس بقى قال طب ما احنا قرينا الاعلان ده قبل كده لكن ايه ما صدقناش اتفرجنا عليه لكن ما حدش دخل الاعلان كان موجود وممكن ناس كتيره كانت مرت عليه وهي مهمومه بديونها لكن ما فكرتش حتى انها تقراه ففي اللي ما قراش وفي اللي ما اهتمش وفي اللي ما عرفش من الاصل وفي اللي عرف لكن ما ايه ما صدقش عشان كده ما خدش فكان ده الدرس اللي بيقدمه لكل انسان بيجي يتفرج او بيجي يتسلى او ما بيهتمش انه يعرف او انه حتى لو عرف ما ايه ما بيصدقش ده اللي احنا بنعمله بالظبط مع ربنا الله بيعلن اعلان ما احنا عارفين سمعنا الكلام ده قبل كده اتفرجنا عليه قبل كده لكن مين اللي بيدخل وياخد مين اللي بيدخل وياخد احتياجه وبتسدد ديونه احنا بنكرر نفس القصة لكن هذا المولود أعمى صدق فأخد كان ممكن شكوك كتيرة تقول له أنت بتستهزأ بيا تحط لي طين وتقول لي اغسل عينيك طب انا لما هروح اغسل عينيا الميه هتدوب الطين والطين ده كله ميكروبات وكله جراثيم وكله معرفش ايه لكن ميزه هذا الانسان انه صدق الاعلان وصدق الكلمه ودخل واخذ اغتسل واتى بصيرا كان الفريسيين اصدروا الحكم عليه بان هم اخرجوه اخرجوه خارج المجمع طردوه خارج الهيكل ولكن رب الهيكل وجده يقول العبارة الجميلة فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجدوه وجدوه يعني إيه بتدل أن المسيح كان بيدور عليه كان بيطلبه كان بيبحث عنه كان مهتم بيه كان عارف اللي هيحصل لهذا الانسان عشان كده وجدوا مش وجدوا مصادفة بالصدفة لقاه هو ماشي لا ده المسيح كان بيبحث عنه وبيطلبه لانه عارف ان الكل سابوه وتخلوا عنه لكن لقاه وعلى وشه فرحة الشهادة انه بيشهد اني كنت اعمى والان ايه ابصر وبيشهد لشخص المسيح وبصلاحه على وش فرحة الشهادة لكن في نفس الوقت عليه سمات المسيح المهان المطرود اللي خرج خارجا عارفين المسيح لما جم يحكموا عليه اخرجوه خارج الايه المحلة عليه إذا خارج المحلة كان عليه علامات الإهانة والطرد زي سيده فبيسألوا المسيح أتؤمن بابن الله هو الراجل كان وصل في إيمانه لما قعد يفكر الأول قال إن المسيح إنسان إنسان يقال له إيه يسوع لكن إنسان رقيق وجنتلمان وانسان كويس جدا وطيب وعطوف اللي فتح لي عينيا بعد شوية وصل ان هو نبي لان محدش يقدر يعمل الاعمال الجبارة الا اذا كان نبي من الله بعد شوية وصل لا ده مش مجرد نبي وبس ده من الله ان محدش يقدر ان يعمل هذه الاعمال الا اذا كان الله ايه معه وبعدين دلوقتي المسيح بيوصله ان مش المسيح بس مجرد من الله لكن المسيح هو ايه الله ابن الله اتؤمن بابن الله اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لاؤمن به لانه فعلا ما كانش شاف المسيح مين هو انا ما شفتهوش اللي فتح عينيا ما شفتهوش لكن شاهدت له فقال له الذي يتكلم معك هو هو وكلمة هو هو تكرارها مش مش تأكيد ولكن هو كائن هو التانية دي verb to be أو الكينونة مش بيقول هو هو يعني بيأكد الكلام لا ده بيقول له اللي بيتكلم معاك هو يكون هو لقب يهوى أو أنا الكائن أو أنا هو اللي لقب الله فما كان من هذا المولود الأعمى إلا أنه قال له أؤمن يا سيد وسجد له ده مش بس وصل لحياة الإيمان لكن وصل إلى حياة مش بس حياة الشهادة لكن حياة الإيمان الكاملة وسجد له سجود العبادة مش سجود الإكرام سجد له في انفعال صادق قدم له سجود العبادة وكان الكلام ده قدام التلاميذ وقدام اليهود فقدم الشهادة والإيمان الحقيقي بذلك النور الحقيقي وكأنه هذا الإنسان الأعمى يفضح الناس المدعيين الإبصار اللي عاملين نفسهم انهم شايفين التلاميذ واليهود والفريسيين فبص كده السيد المسيح للجموع لما لقى هذا الانسان الشحات الاعمى الفقير المحتاج المصدرة والمهان والمطرود والمرذول يقدم ايمان وسجود وشهاده حيه بينما المفتحين واللي عندهم العلم والمعرفة محدش قادر يقبل فصرخ بالعبارة فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون يبصر الذين لا يبصرون اللي هم المولود أعمى ويعمى المبصرون اللي هم الفريسيين برغم ان السيد المسيح في آية قبل كده في إنجيل يوحنا نفتكرها كلها يقول أنا لم آتي لأدين العالم لكن هنا يقول إيه؟ لدينونة أتيت أنا إلى العالم، أنت يا رب بتناقض نفسك مش انت قلت لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم حتى المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل قلتها وأنا أيضا لا أدينك طب ليه دلوقتي بتقول بقى لدينونة أتيت أنا لهذا العالم أصل الدينونة دي هتيجي تلقائيا وحتميا نتيجة رفض عمل المسيح هو مش جاي عشان يدين مش هدفه انه يدين ومش ارادته ومش رغبته لاني لا اصر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا لكن لو اصر الانسان على الرفض ولو اصر الانسان على الاساوه الدينونه دي اتيه اتيه لا محاله عشان كده سمعان الشيخ لما جه قابل العذراء مريم وهي بتقدم له المسيح يقول ايه صعبه قوي بعد ما شاله على ايديه يقول ايه أن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين. يعني المسيح هيكون سبب لسقوط دينونة ناس ولقيام ناس خلاص إيه؟ ناس. اللي هيقبل يكون ليه قيام وينجو من الدينونة. ومعنى القبول مش معنى بيقولنا يعني إن إحنا مسيحيين، لأ. معنى القبول علاقة بتبعية بحياة معاشة مع ربنا مش معنى القبول ان انا يعني انا بحب المسيح لا مش ده القبول القبول معناه السماع للصوت والطاعة والحياة مش الفرجة على المسيح ونقول شكله حلو لكن معنى القبول السماع والطاعة والحياة وبص كده للذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان يعني أنت بترمي كلام علينا عايزنا احنا تعتبرنا عميان وعايز تفتح لنا عيوننا لا احنا شايفين كويس اه من الانسان اللي عنده النظرة الاكتفائية الكلام ده سمعته انا قبل كده الكلام ده احنا عارفينه مواضيع اللي بتقولوها دي يعني احنا يعني ممكن نقولها زيكم انسان عنده اكتفاء كانت مشكلة الملاك السابع في ملائكة سفر الرؤيا انه قال العبارة الشهيرة اني انا غني وقد ايه استغنيت انا مفتح الكلام اللي انت بتقوله ده عارفينه من زمان شبعنا كلام منه احنا ممكن نقول درس في مدارس الاحد قصص اللي انت بتقولها دي والكلام بتاع الانجيل ده احنا حفظناه من زي ما قال الراجل المسيح حفظتها منذ حداثتي من وانا صغير كلام عارفينه احنا مفتحين احنا عارفين قال غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد عايز كلام جديد فيوم كده ربنا يبص للملاك ده ويقول له ألست تعلم أنك أنت الشقي والفقير والبائس والأعمى والعريان أنت ما أنتش عارف نفسك يا ريتكم كنتوا حاسين فعلا أنكم عميان زي ما بيكلمهم قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية لأنكم مش شعرين بالاحتياج بتقولوا إن إحنا مبصرين عارفين بينما أنتم في واقع الأمر مش قادرين توصلوا للمعرفة اللي وصل لها هذا الانسان المولود الفقير الاعمى لكن يقول للملاك دوادوكيه ايه اشير عليك اشير عليك يعني انا بقدم لك مشوره ويا ريت تسمعها انت اللي حاسس انك غني وقد استغنيت وعارف الكلام ده ايه يا رب المشوره اللي بتقدمها للملاك يقول له اشتري مني ذهب مصفى بالنار الغنى اللي عندك ده غنى كاذب لكن لو عايز غنى حقيقي انقى من الذهب المصفى بالنار اللي مش مغشوش خده من عندي اشير عليك اشتري مني ثيابا بيض خد هدوم بيضة من عندي ما تقولش ان انت نضيف لكن خد من عندي نظافه وبعدين يقول له ثالث حاجة خذ من عندي كحل لكي تكحل به عينيك فإيه فتبصر خذ من عندي رؤية فتستطيع أن تبصر الرؤية الحقيقية لكن كانوا هؤلاء الفريسيين شاعرين بعندهم اكتفاء ذاتي مش محتاجين زي ما احنا في اوقات كتيره بنعمل نفس العمليه الكلام ده سمعناه قبل كده وعرفناه قبل كده فرق كبير جدا بان احنا سمعناه وعرفناه واتفرجنا عليه وبان الكلام ده يختص بحياتنا لخلاصنا لسلوكنا ان احنا نعيشه عشان كده العذراء مريم في تسبحتها الخالده لما قالت لها اليصابات من اين تاتي الي ام ربي قالت عباره جميله قوي عن اللي الله بيعمله في الخليقة ما تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي في الآخر تقول إيه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع الإيه المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين هو ده عمل الله باستمرار ان المحتاج الله يعطيه لكن الشبعان واللي حاسس انه غني ما ياخدش حاجه مش بس ما ياخدش حاجه واللي عنده كمان يتاخد ايه منه شتة المستكبرين بفكر قلوبهم انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين ده اللي بيعمله ربنا وده كان فعلا اللي صنعوا مع هذا الانسان المولود اعمى عشان كده في سفر اشعياء اصحاح 60 اشعياء بيقول دعوه من الله لكل فم لكل انسان نطلعها كده اشعياء 60 عدد واحد صفحة 1064 يقول للنفس ايه قومي استنيري لأنه قد جاء نورك قومي اتحركي اعلني احتياجك لأن اللي بيتحرك هو الإنسان المحتاج قومي استنيري خدي استناره خلي ربنا ينور العقل والقلب والذهن والفهم ويدي رؤية واضحة لأنه قد جاء نورك بس النور جه لكن عايز العينين اللي تنفتح عشان تشوفه لأن ممكن النور يجي وما زالت العينين مقفولة مغمضة مش عايزة تشوفه أو مش مهتمية انها تنفتح عشان تشوف او مش عايزه تتحرك من مكانها عشان تشوف ومجد الرب اشرق عليك شوفوا الانسان ده اللي كان مولود اعمى لما اخذ الاستناره ووشه نور ما عرفوهوش الجيران ما عرفوهوش ليه لان مجد الرب اشرق عليه وشه اتغير شكله هيئته اتغيرت فهي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم الناس اللي مرتبطة بالأرض وعايزة تعيش للأرض هيبقى الظلم عليها وأما عليك فيشرق الرب مجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك قومي استنيري لأنه قد جاء نورك المسيح قدم دعوة الاستنارة واحتضن هذا الإنسان اللي طرد خارجا اللي حمل على وجهه فرحة الشهادة لشخص المسيح وقدم في جسده سجود العبادة لإيمانه بشخص المسيح بربنا المجد دائما أبديا أمين